قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله ما زلنا مع أصول الالتزام أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا التزاما بالدين يرضيه عنا ونسأله جل جلاله أن يعيننا على ما يحبه ويرضاه ذكرنا عناصر كثيرة ووقفنا في اللقاء الأخير أن من أصول الالتزام الدعوة إلى الله وذلك لأن لكل شيء زكاة والزكاة ينمو بها الشيء الذي أعطيته وقد قال العلماء أنه لم يشكر الله على نعمة بمثل أن ينعم بها المنعم عليه على عباد الله لم يشكر العباد النعمة بمثل أن ينعم المنعم عليه على عباد الله بنعمة الله والدليل على ذلك قول النبي محمد وصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم نعمة الهدية نعمة العطية الكلمة من الخير يسمعها المسلم فيبلغها لأخيه المسلم هدايا حين ترزق فارزق مما رزقت هذه زكاة العلم ولذلك ينصح العلماء الذين يشعرون بالفتور أن يجتهدوا في الدعوة فإن هذا ينشطهم للعمل والعلم إذا حبس مات وإذا أنفق زكى كما قال علي بن أبي طالب في حديث كميل بن زياد في الفرق بين العلم والمال العلم يحرسك والمال تحرسه إلى آخره فذكر منها أن العلم يزكو بالنفقة والمال ينقص بالنفقة العلم يزكو يكثر فكلما تحدثت فيما تعلمت أكثر كلما كان هذا زيادة للعلم وأيضا فائدة العلم أنك لكي تعمل لابد أن تنصح بالعمل والجزاء من جنس العمل فإذا نصحت غيرك بأذكار المساء فقالها ذكرك الله بها فقلتها أننا قلنا قبل ذلك أن ذكرك لله محفوف بين ذكرين له ذكر قبله وذكر بعده أن الله ذكرك فذكرك فذكرته فأثابك على الذكر ذكرا ثانيا فذكر الله لك سابق على ذكرك له وتوبة الله عليك سابقة على فعلك التوبة على فعلك التوبة ومحبة الله لك سابقة على محبتك له ولولا أنه أحبك لما أحببته اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك أيها الإخوة الدعوة مهمة أيضا لجهل الناس بدين الله في هذه الأيام حين ذكرنا هذا الرجل الذي قتل زوجته المغنية ومن حوله العمل حفلة ده ها؟ قلنا أنه مسكين مسكين كان يبحث عن شيء يبحث عن السعادة يبحث عن ال... أنه يعيش لكن لم يجد من يدله على ركعتين أو سجدتين لم يجد من يأخذ بيده ويزيقه ولذلك قلت لك كثيرا في أمور الدعوة في مسألة أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى ذكرت لك هنالك أن تدعو أهلك في البيت أنك حين تلتزم لا تفجأهم بأوامر ونواهي صارمة حرام لا يجوز فرض مكروه وإنما أسكت وليظهر عليك السمت الحسن ونور الهداية فسيسألونك وحين يسألونك لا تجب بحلال وحرام ويجب ولا يجوز وإنما تكلم عن حلاوة الإيمان تكلم عن السعادة التي ذقتها قل لهم أنتوا عارفيني مشيت مع بنات كتير وعملت حاجات كتير قوي كلت وتفسحت وتنططت ورقصت لكن ما شفتش أبدا عمري ذرة من اللي أنا فيه وأنا ساجد وأنا ماسك المصحف وأنا قاعد في المسجد وأنا خارج لصلاة الفجر وأنا راجع من صلاة الصبح المشاعر والأحاسيس اللي أنا حسيتها من حلاوة الإيمان ما تتوصفش حاجة أجمل من أن يتصورها عقل بشر تستفزهم تستثيرهم إنهم يدوروا على حلاوة الإيمان دي اللي ناس كتير ما سمعوش عنها وما يعرفوهاش وعمرهم ما دقوها فلذلك الدعوة مهمة لهذا لأن هذا الطريق مهجور الطريق إلى الله مهجور في زماننا سالكوه ندرة وبعض من يزعم أنه سلك هذا الطريق يصد عن السبيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا عباد الله إن منكم منفرين هناك من الملتزمين منفرين نفروا الناس عن دين الله من أصحاب اللحى من أهل المساجد من أهل الدعوة نفروا الناس حين رأى الناس منهم تصرفات تنفر ولذلك سأذكر لك من أصول الدعوة التي سنذكرها الليلة أن من أصول الدعوة أنك صورة لما تدعو إليه ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين انك تقول للناس حلاوة الايمان وجمال الايمان ولذة الايمان وهم مش شايفينها مش باين عليك مش باينة في وشك مش باينة في صرفاتك مش شايفين كام الفرق هو انت لسه هو انت بتاع زمان تبقى فتنة تكون فتنة تفتن الناس عن دينهم خلي الناس يرفضوا هذا الطريق حين يرونك متكاسلا يقول لك امال الدين ايه بقى لما انت ما بتكرمش والديك دين ايه بقى لما انت بتسرق دين ايه بقى لما انت مواعيدك مش مظبوطه عمرك ما اديت ميعاد وجيت فيه دين ايه لما انت برضه بتاذي الناس دين ايه ده اللي بيخليك تسقط كل سنه ما عمرك ما نجحت من ساعه ما التزمت دين ايه كل ده صد عن سبيل الله ايها الاخوه اننا بحاجه الى الدعوه ايضا لكي يرضى ربنا عنا بأداء هذه الأمانة الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كنتم خير أمة أخرجت للناس ليه شرط الأمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنتم خير الناس للناس تجرونهم إلى الجنة في السلاسل هذه الخيرية فنحن بحاجة إلى الدعوة إلى الله ليرضى ربنا عنا لنبلغ هذه الخيرية لتحصل فينا الخيرية التي وعد الله سبحانه وتعالى بها فلذلك إذا تكاسلنا سقطت منا هذه الخيرية ضاعت سلبت لم تبق من خير الناس إذا قمت بالدعوة إلى الله عز وجل أديت دورا أي دور وسأذكر لك من الأصول أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كونوا إيه كونوا أنصار الله هذا الخطاب لمن لكل المؤمنين بل وقال ربنا جل جلاله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن ومن اتبعني فهل أنت من أتباع النبي فمن كان من أتباع النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ومن كان محبا لله جل جلاله لابد أن يبحث عن دور له في نصرة الدين لابد أن تبحث لك عن دور أي دور يعني أنا أقول ليسنا كلنا مطالبون أن نكون خطباء على المنابر ولا علماء بحاثة نفتح الكتب وإنما أي دور قد يكون دورك بمنتهى البساطة كما ذكرنا في اللقاء الماضي الشباب اللي واقفين متلطعين على النواصي تقف مع هذا الشاب تتكلم معاه شوية كلام من لونه انت تعرف تكلمه الشباب اللي قاعدين في ال... اسمها كافي نت ولا نت كافيه اي حاجة اه مين اللي يدخل لهم انا هدخل لهم جوه في قهوة الانترنت دي مش هينفع انا ادخل لهم وانما ينفع انت تدخل لهم ليه لان انت من سنهم تعرف تتكلم معاهم وتقول لهم انا كنت زيكم كده بدخل على النت لسه دلوقتي شيء عجيب المشاكل بتاع النت بقت فظيعة فظيعة فضايح ولذلك رأي الشيخ مصطفى محمد أعجبني قال إحنا إذا كنا بنقول إن التلفزيون حرام فأنا شايف إن الكمبيوتر بقى أخطر من التلفزيون خصوصا الكمبيوتر اللي متوصل بالإيه؟ بالنت أو الكمبيوتر اللي فيه حتى سي دي العيال يشوفوا عليه إيه بقت سيديهات دلوقتي تقدر تحكمها بقت سيديهات النهارده عليها كل حاجة أفلام ومسرحيات و... قول واغاني وكل حاجه كل حاجه موجوده على ايه على الاسطوانه ام 3 جنيه نسال الله لنا ولكم العافيه فالشاهد ان ينبغي علينا جميعا ان يكون لنا دور اي دور ايا كان ابحث لك عن دور في هذه النصره قد يكون دورك ان تكتب مجله وقد يكون دورك ان تكتب حديثا او ايه وقد يكون دورك أن تأتي بالشيخ ليكلم فلان أو يجلس مع المجموعة الفلانية ابحث لك عن أي دور في نصرة الدين لكن كما ذكرت لك قبل أن ندخل في عناصر هذه الدعوة هناك حقيقة أولية ينبغي أن تكون واضحة في نفوسنا تماما ونحن نقدم الإسلام للناس الذين يؤمنون به والذين لا يؤمنون به على السواء هذه الحقيقة تنبثق من طبيعة الإسلام ذاته وتنبع من تاريخه أن الإسلام تصور مستقل للوجود والحياة الورد ده أنا لقيته النهاردة وأنا بقلب كده وشكله مكتوب من عشرين سنة مثلا فرزقكم بقى مكتوب بالقلم رصاص الصلاة على الرسول الإسلام تصور مستقل للوجود والحياة لازم عشان نعرض الإسلام للناس ندي الإسلام للناس لازم نبقى فاهمين الإسلام قلت لكم قبل كده أكتر من مرة هل عندنا فهم عميق للإسلام الإسلام له تصور كامل ذو خصائص متميزة الإسلام ومن ثم ينبثق من الإسلام منهج ذاتي مستقل للحياة كلها بكل مقوماتها بكل ارتباطاتها يقوم عليه نظام الإسلام ذو خصائص معينة أنا شايف الشباب اللي بيلتزموا بتوع مصر الجديدة ومدينة نصر والمهندسين والزمالك عايزين إسلام على مزاجهم وده اللي أنا بقول عليه دايما التزام خمس نجوم عايزين إسلام اللي بيسموه عندهم الإسلام المستنير واحنا بنقول الإسلام هو الإسلام وغير الإسلام يبقى جاهلية فاللي داخل الإسلام بيشرط مرفوض لما الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على القبائل قالوا نسلم ولكن لا نصلي قال لا نسلم ولكن نشرب الخمر قال لا نسلم ونعظم الأصنام هبل و واللات والعزى قال لا إما إسلام وإما جاهلية فأنت عندك استعداد أنك تدخل الإسلام تخلع على عتبة الإسلام كل جاهليتك أهلا وسهلا ما عندكش استعداد لكده يعني تدخل الإسلام وأنت مش شرط آه كذا ولا كذا لا يبقى خليك مش ده الدين وما تزعلش مني إذا قلت لك هتلاقي ناس يقول لك يا سلام أنت كده ممتاز بيقول لها البنت اللي لفت اسمها الخنيقه اللي على رقبتها دي ودماغها بس رابطه دماغها كده و... ولسه البادي والبنطلون الجينز وال إيه يا عم كده كويس احنا كنا فين وبقينا فين لا مش كويس مش كويس يعني الشيخ واحده واحده يا سيدي الدين ده ما ينفعش فيه كده الدين ده لازم يترك الباطل جملة واحدة مش كويس مش كويس ان انا اقعد في وسط النسوان واقعد اتكلم مش كويس وتقول لي اصل المدنية الغربية والحضارة لازم نبقى كده مش كويس لا مش دين وانا بقول لك الكلام ده مكتوب من 20 سنة مش جديد هو ده منهجنا وهو ده ديننا طول عمرنا ما نعرفش غير كده وما ينفعش في الدين غير كده وكل اللي جربوا غير كده سقطوا وتمحيص الدعوة واضح وانتوا شايفين نفسكم انتوا اللي قدامي دول وكلمتكم كلام شديد اخر مرة ان اللي مش هيمشي عدل ربنا هيطرده لسه واحد النهارده يقول لي انه كان محاطط 6000 جنيه شهادات استثمار مش عارف ولا 16 بقوا 60 اعمل ايه ما ينفعش يا ابني خلاص لازم تتخلص من الربا طب ما ينفعش اخدهم اتاجر بيهم والدخل من التجاره ده اسد بيه قلت له يا ابني انت ليه مصمم على الربا تاني حاجه هدفع رشوه عشان اشتغل قلت له انت ليه بتدور على اللعنه يا ابني لعن الله الرشي والمرتشي ماشي في سكة رشوة لعن الله الربا آكله وموكله ماشي في سكة ربا قال لا أنت بتدور على اللعنة ليه عايز تطرد من رحمة الله في ناس كده تلاقي بتجتمع فيها كتل أحاديث وكتل آيات فلذلك بقول لك كده هتطرد لو ما أخذتش هذا الدين كما جاء به النبي محمد ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم إن الإسلام لا يقبل أنصاف الحلول لا من ناحية التصور ولا من ناحية الأوضاع فإما إسلام وإما جاهلية ليس هنالك وضع آخر نصفه إسلام ونصفه جاهلية يقبله الإسلام ويرضاه فنظرة الإسلام واضحة في أن الحق واحد لا يتعدد وأن ما عدا هذا الحق فهو الضلال وهما غير قابلين للتلبس والامتزاج إما حكم الله وإما حكم الجاهلية إما شريعة الله وإما الهوى الله هكذا يقول سبحانه وتعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين ربنا سبحانه وتعالى يقول عن المنافقين ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا إن أردنا إلا إحسانا وإيه يعني ايه توفيقه هو بيحاول يوفق ما بين الاسلام والجاهليه يوفق ما بين الاسلام والغرب يوفق ما بين هواه وشريعه الله يوفق ما بين اهواء الناس وشرع ربنا ما ينفعش التوفيق ده الله وشرع الله وغيره لا ينبغي ان يبدو له راي فيه لم يجئ الاسلام اذن ليربط على شهوات الناس الممثلة في تصوراتهم وعاداتهم وأوضاعهم وتقاليدهم سواء منها ما عاصر مجيء الإسلام أو ما تخوض البشرية فيه الآن في الشرق وفي الغرب إنما جاء الإسلام ليلغي هذا كله إلغاء وينسخه نسخا ويقيم الحياة البشرية على أسس إسلامية خاصة جاء لينشئ حياة جديدة إنشاء لينشئ حياة تنبثق من الإسلام انبثاقا ترتبط بمحوره ارتباطا قد تشابه جزئيات من الإسلام جزئيات في الحياة التي يعيشها الناس في الجاهلية ولكنها ليست هي وليست منها إنها مجرد قدر أن شابه هذا ذاك هذا التشابه الظاهري الجانبي في الفروع أما أصل الشجرة فهو مختلف تماما تلك شجرة تنبتها حكمة الله وهذه شجرة تنبتها أهواء البشر قال الله الملك جل جلاله والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا الله الذي خلق البشر يعلم طبيعة تكوينهم ومداخل قلوبهم ويعلم كيف تستجيب القلوب حين تصدع بالحق صدعا في صراحة وقوة وبلا تلعثم ولا وسوسة النفس البشرية فيها الاستعداد للانتقال الكامل من حياة إلى حياة بل إن ذلك قد يكون أيسر عليها من التعديلات الجزئية في أحيان كثيرة كتير من الناس وانت بتواجهه في الدعوة المشكلة دي للأسف الشديد يقول له تعالى مش مهم تقفل لحيتك مش مهم مش مهم تلبس جلابيه تعالى عندنا رحلات وبتلعب كوره ايه عندنا لعب كوره تحب المسرح عندنا مسرح ممكن تمثل عايز ايه اغاني عندنا اغاني عندنا في في اغاني طب نبقى عملنا ايه طب ما خليه في اللي هو فيه بقى احسن صح ولا لا الاسلام لا ده نقل وبنقول كده ان النفس البشريه اللي ربنا خلقها وهو اعلم بها سبحانه وتعالى يعلم النفس دي عايزه تنتقل عايزه تغير سبحان الله العظيم في قصه غزوه احد فوجئوا بين القتلى برجل من المشركين وكانوا يعرضون عليه الاسلام فيابى فقالوا له ما الذي جاء بك يا اصيرك دفاعا عن قومك أم عن الله ورسوله قال بل آمنت بالله ورسوله وجئت دفاعا لله ورسوله سبحان الملك أنا تعجبت جدا إن راجل أول ما يسلم يجي عشان يقتل وأبو هريرة كان يعجبه ذكر هذا الأصيرم ويقول دخل الجنة ولم يصلي لله ركعة لم يصلي لله ركعة نقلة بعيدة نقلة مباشرة لذلك أنا قلت أن الإسلام ده من خصائصه أنه لا يقوم إلا على التضحيات لذلك اللي ما عندوش وقت يقوم الليل ما عندوش وقت يحفظ قرآن ما عندوش وقت يتعلم علم ما عندوش وقت يدعو إلى الله ما ينفعش للدين ما ينفعش ما ينفعش عشان ينفع لازم يضحي بوقت من وقت نومه ووقت من وقت أكله وشربه لازم يكون هناك تضحية النفس البشرية فيها الاستعداد للانتقال الكامل من حياة إلى حياة وذلك قد يكون أيسر عليها من التعديلات الجزئية في أحيان كثيرة الانتقال الكامل من نظام حياة إلى نظام آخر أعلى منه وأكمل وأنظف انتقال له ما يبرره في منطق النفس ولكن ما الذي يبرر الانتقال من نظام الجاهلية إلى نظام الإسلام إذا كان نظام الإسلام لا يزيد إلا تغييرا طفيفا هنا وتعديلا طفيفا هناك إن البقاء على النظام الجاهلي المألوف أقرب إلى المنطق لأنه على الأقل نظام قائم كتير من النساء بتقول لجوزها كده اتجوزها في أيام الجاهلية وبعدين هو التزم التزام تعبان فيقول لها لا انا عايزك تغيري معايا تقول لا احنا اتجوزنا على كده انا ما اتغيرتش انت اللي اتغيرت والاصل هو الاولى ليه لانها ما شافتش انه اتغير تغيير يستحق ان احنا نغير من اجله انت فاهمني ولا ولا انا بدم في ملطه اه احنا لازم نتغير يا شباب لازم لازم يتغير فكرنا ان انا هشتغل ايه واتجوز مين وهسكن فين وهركب ايه كان ده هدفي دلوقتي الهدف بقى غير الهدف بقى ايه الجنة الهدف بقى فيه جنة في الاخرة انا بسعى لها الجنة دي هلاقي فيها كل اللي انا عايزه بقى فما بقاش مهم هسكن فين واتجوز مين واركب ايه واشتغل ايه مش ده الموضوع الموضوع ربنا يرضى عن ايه وصلت لازم الفكر ده يتغير لازم الفكر يتغير ان انا الناس يقولوا عني ايه ما بقتش الناس ربنا بيقول عني ايه انت ربنا بيذكرك ولا لا لازم الفكر ده يتغير ان انا خاف ان انا لا كده ما اقدرش اتعب ما عادش فيه كلمه ما اقدرش ادام في رضا ربنا الفكر يتغير والهم يتغير والنظرة للأشياء تتغير كان زمان ينبهر لو شاف بنت جميلة دلوقتي يحزن قلبه لو شاف واحدة ما بقاش اسمها جميلة بقى اسمها متبرجة محادة لله ورسوله زمان كان ينشرح صدره ويطير لما يغير العربية دلوقتي يقول هي هو تغيير العربية دخل الجنة لو تغيير العربية دخل الجنة نغيرها لكن ما ما عادتش تفرق وإنما ينشرح صدره ويطير لما يحفظ القرآن كله هو ده أمله وهمه وده عمله لازم نتغير لازم لازم يكون عندنا فهم عميق لهذا الإسلام إن وظيفتنا الأولى أيها الإخوة هي إحلال التصورات الإسلامية والتقاليد الإسلامية في مكان حياتنا القديمة بكل ما فيها من جاهلية لن يتحقق هذا بمجاراة الجاهلية والسير معها خطوات في أول الطريق كما قد يخيل إلى البعض منا إن هذا معناه إعلان الهزيمة من أول الطريق عمركم سمعتوا عمركم في حياتكم أبدا سمعتوا عن واحدة كانت متبرجة وبعدين لبست نقاب حصلت دي أبدا حصلت يا ابني والله والله العظيم حصلت خايف ليه كتير ياما كانت لابسة قصير كده وتاني يوم لبست إزدال أسود إيه يا جماعة عمركم ما شفتوا أنت آخر عمرك ما سمعت عن الموضوع ده شفتوا ما أنا ما بتقولش ليه كأن الواحدة لازم الأول تطول الجيبة شوية تحت الركبة بخمسة سنتي وبعدين كمان عشرة سنتي وبعدين مين اللي قال كده مين اللي قال كده يا جماعة احنا بنقول ان التدرج ده في ترك الحرام هزيمة هزيمة هزيمة حقيقية ان احنا مش قادرين نبقى كويسين مرة واحدة ليه لا احنا لازم ننتقل مرة واحدة تقول لي يا عم الشيخ هم قالوا لي اللي بيتنقل مره واحده بيرجع مره واحده مين اللي قالوا لك كده مين اللي قالوا لك هو مش الصحابي كان بينتقل من الجاهليه للاسلام مره واحده ولا بيتدرج كان بينتقل ويعادي ابوه وامه اوعى تفهم من كلامي انا بقول لك عاد ابوك وامك يا ابني انا بتكلم على الجاهليه هناك اللي هم كانوا المشركين والمسلمين النهارده انت ابوك مسلم وامك مسلمه واخواتك مسلمين وان عصوا قول لي ده اختي زي ما انت بتقول كده مفيش خالص في الضياع في ال bye bye قال لك برضه مسلمه عصيه واخوك مسلم نحبهم ونحدو عليهم يحبوا من وجه انهم مسلمين ويبغض معصيتهم من وجه الاخر فاهمني الجمله دي تاني لانها مهمه قوي احسن انتوا خفت منكم كده ان وظيفتنا الاولى هي إحلال التصورات الإسلامية والتقاليد الإسلامية في مكان هذه الأحوال الغير إسلامية لن يتحقق هذا بمجاراة الجاهلية والسير معها خطوات في أول الطريق كما قد يخيل إلى البعض منا إن هذا معناه إعلان الهزيمة من أول الطريق إن ضغط التصورات الاجتماعية السائدة والتقاليد الاجتماعية الشائعة ضغط ساحق عنيف أنا أعترف وبخاصة في دنيا المرأة والمرأة المسلمة تواجه ضغطا قاسيا مشؤوما حقا ولكن لا بد مما ليس منه بد لا بد أن نثبت أولا ولا بد أن نستعلي ثانيا ولا بد أن نري الجاهلية حقيقة الدرك الذي هو فيه بالقياس إلى الآفاق العليا المشرقة للحياة الإسلامية التي نريدها النظافة الطهارة الأمة كلها كانت بتعمل إيه امبارح؟ كانت بترقص ليلة رأس السنة لازم نوريهم المسلمين بقى في الليلة دي يعملوا إيه؟ قلت كده إن 2004 وضاع عام آخر فالزم بيتك وابكي على عمر ضاع في غير شيء دنا الأجل والحساب الأولى باللي عدى من عمره سنة إنه يبكي مش يرقص ويغني مش في سنة راحت يا ابني عملنا إيه في السنة دي عملنا إيه في السنة دي يا أخي عملت إيه في السنة دي ولا حاجة هو ده اللي أنا بقوله ما تزعلش مني وأنا كمان وأنا زيك ربنا يسترنا وإياكم ويغفر لنا عشان لازم نقعد بالليل نعيط بقى طول الليل نبكي نبكي بكاء مر ان ضاعت سنه ضاعت سنه حفظنا كم جزء في السنه دي عملنا ايه ادي سنه ضاعت 365 يوم ضاعوا مر فيهم 30 يوم رمضان و30 ليله مر فيهم يوم عاشوراء وليله القدر والعشر الاوائل من ذي الحجه سنه عدت وشكلنا لم نعتق من النار بعد لسه صح اللهم اعتق رقابنا من النار لازم يشوفوا بقى الاسلام بيقول ايه في الليله دي وهم بيعملوا ايه عشان كده كانت الرساله المسج بتاع النهارده رقصوا ليلتهم وقضوا شهوتهم وعصوا ربهم فبأي وجه يلقونه يوم يلقونه وهو عليهم غضبان عدت الليلة يا جماعة ولا ما عدتش عدت هيقابلوا ربنا بالليلة دي طب يقولوا له ايه يقولوا ربنا ايه ويوم القيامة الانبياء كلهم يقولوا ايه ان ربي غضب اليوم غضبا ايه لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله تعمل ايه قدام رب غضبان تعمل ايه لازم الناس يشوفوا ان الاسلام حاجة واللي هم عايشين فيه حاجة تانية قاعد يقول لازم اعمل حساب العيال والمستقبل والدنيا بتقول يا عم نحن في واد وانت في واد الموضوع ما يتحسبش كده الموضوع دلوقتي ايه اللي يرضي ربنا عشان نعمله لازم النقلة دي ايها الاخوة انني حين تحدثت عن وظيفتنا الاولى وهي احلال التصورات الاسلام محل تصورات الجاهلية لن يكون هذا بان نجاري الجاهلية في بعض الخطوات كما انه لن يكون بأن نقاطعها الآن وننزوي عنها وننعزل كلا إنما هي المخالطة مع التميز والأخذ والعطاء مع الترفع والاعتزاز والصدع بالحق في مودة والاستعلاء بالإيمان في تواضع والامتلاء بعد هذا كله بالحقيقة الواقعة وهي أننا نعيش في وسط جاهلية وأننا أهدى طريقا من هذه الجاهلية كلام زي الفل إيه ده صلى على رسول صلى الله عليه وسلم أقول تاني يا عم أحمد حاضر تدفع كم صلى الله عليه وآله وسلم أنا بقول عشان نغير ما ينفعش إن إحنا نجاريهم فيما هم فيه ولا ينفع ان احنا نعتزلهم تماما امال ينفع ايه اسمع بقى انما هي المخالطه مع التميز والاخذ والعطاء مع الترفع والصدع بالحق في موده والاستعلاء بالايمان في تواضع والامتلاء بعد هذا كله بالحقيقه الواقعه وهي اننا نعيش في وسط جاهليه واننا اهدى طريقا من هذه الجاهليه لازم نعيش المعنى ده ان احنا في الجامعه وفي الشارع في السوبر ماركت في كل التجمعات لازم نتميز ونتعامل مع الناس السلام عليكم ورحمة الله وجزاكم الله خيرا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم اتعامل كده ولا أستحي من ديني في جيبي المصحف ووشي منور بدين وأؤذن وأصلي وأذكر الله والناس تشوف ان انا لساني شغال ايه ده مجنون بيكلم نفسه لا يا جماعه ده بيذكر الله قول لهم لا ده انا بقول سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن لازم اعيش في وسط الناس بديني وانا ممتلئ حقيقه اننا اهدى طريقا مما هم فيه لان كتير مننا بينكسف من الالتزام مش كده بيستحي من الدين مش عايز اقول مستعار الشيخ كشك بقى قال قصص كتير في الموضوع ده المهم لازم استعلي وابين هذه الحقيقه وانها نقله بعيده واسعه هذه النقله من الجاهليه الى الاسلام هوه فاصله لا يقام فوقها معبر للالتقاء في منتصف الطريق ولكن لينتقل عليه أهل الجاهلية إلى الإسلام سواء كانوا ممن يعيشون في غير الوطن الإسلامي ليخرجوا من الظلمات إلى النور ولينجوا من هذه الشقوة التي هم فيها وينعموا بالخير الذي ذقناه نحن الذين عرفنا الإسلام وحاولنا أن نعيش به وإلا فلنقل ما أمر الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم لكم دينكم ولي دين دي أول خطوة عشان تنطلق في الدعوة إلى الله أول خطوة إنك تمتلئ من داخلك شعورا بأنك أهدى طريقا لكن لو أنت مهزوز مهزوم نفسيا وروحيا وعلميا ممكن أي حد يضحك عليك ويقنعك بالباطل ويضيع دينك اللهم ثبتنا على الإيمان أيها الإخوة بعد أن تكون عندك هذه القناعة ثانيها تحديد الهدف من الدعوة جماعة التبليغ نجحوا لأنهم حددوا لهم هدف واضح عايزين الناس تخرج في سبيل الله فكل شغلهم عشان الناس تخرج وبس مش مطلوب حاجة تاني خالص غير انه يخرج فنجحوا انه يخلوا كثير من الناس تخرج احنا هدفنا ايه لما بكلم واحد حدد هدفك انت عايز الشخص ده يصلي ولا عايزه يقلع الذهب اللي هو لابسه ولا عايزه يبعد عن البنت اللي هو ماشي معاها ولا انت عايز الشخص ده يبطل يوزع الاشرطه القذره او الاسطوانات اللي عليها افلام قذره وقبيحه هدفك ايه في دعوه الشخص ده لازم احدد الهدف عشان تقدر تنجح وانا عايز اوسع المساله شويه عشان اقول هدفك في الحياه لابد يكون لك هدف قلت الواحد عايز ودي بقت منتشره وكثير اللي من دول عايز يروح الجامعه الاسلاميه عشان يتعلم هناك مش انت عايز تروح اه وانت عايز تروح اه وانت كمان وانت فبقول له طب انت عايز تروح الجامعه الاسلاميه ليه قال عشان اتعلم قلت له طب انا مش عايزك ترد هرش عليك رشه اسئله وما تجاوبش عايزك تروح البيت تنام على ظهرك وتحط ايديك تحت دماغك وتفكر في اللي انا بقوله لك ده هل انت عايز تبقى شيخ مشهور الناس تعرفك وتحترمك وتخدمك هل انت عايز الناس تحبك ودايما تنطق باسمك وتعلن ان انت عالم هل انت شايف نفسك هل انت مغرور هل انت معجب معجب بنفسك هل انت اللي انت عايزه ان انت تتحكم في الناس وتؤمر وتنهى ويبقى ليك اتباع يمشوا وراك ويسمعوا كلامك هل انت هل انت هل انت انا نسيت دلوقتي يجي 30 40 سؤال فعلا انت عايز ايه حدد هدفك وما تكذبش عليا وتقول لي لا انا مش عايز غير رضا ربنا مش فاكرين انتوا في قاعده من القعدات ولقيت كم واحد شعرهم طويل قوي كده فبقول له انت مربي شعرك ليه قال لي سنه قلت له تقسم بالله العظيم انك سايب سنه تقدر تقسم طبعا ما يقدرش يقسم يا جماعه الرسول ما تصلي عليه طول شعره احيانا شغلا عنه وانتوا بتطولوا شعركم شغلا به شفت الفرق الرسول ما كانش فاضي الرسول بيقول كده ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم نهى أن يرجل الرجل رأسه إلا غبة قالوا يعني الرسول نهى أن الواحد يسرح شعره إلا يوم بعد يوم كل يومين مرة وانت شايل مشط في جيبك لأنكم عالم فاضية أيوة شايل مشط في جيبه وقاعد كل ما يتوضى الرسول لما ترك شعره نسيه مش فاضي يحلق لكن انت بتربي شعرك لأنك فاضي فقلت ربي لي شعر بقى وخلاص مش لاقي حاجة تربيها أنا عايزك تربي نفسك الأول الشاهد نرجع تاني لهذا الأصل العظيم الذي تنطلق منه أنت إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حدد الهدف في المدعو احنا دايما نقول لما نيجي ندعو انت في كلية في عشرين ثلاثين معاه في السكشن خمسين ولد أنقي الرأس الزعيم الكبير لأنك لما ده ربنا يهديه كل الباقي هيبقى هيبقى سهل ربنا قال لسيدنا موسى اذهبا إلى إلى فرعون الرأس قول لي أنا مش قده تبقى ما تنفعش لازم تبقى عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى وحسن ظن به وتوكل عليه كتير مننا بيقف مواقف بيبقى مش عارف هيقول ايه ولكن بصدق اللجئ الى الله تأتي المعونة وعشان كده الاصل الثاني احنا قلنا نمرة واحد حدد الهدف في المدعو نمرة اتنين تبرأ من نفسك واستعن بالله تؤتى ثمرة عملك هو تدخل وتقول هو ما فهمش حاجة ده أنا هضحك عليه بكلمتين ده أنا هاكله في مقص على طول لا الإمام أبو حنيفة يقول والله ما جلست مجلسا وأنا أحب أن أترفع فيه إلا أخفضني الله ولا جلست مجلسا تواضعت فيه لله إلا ورفعني بهذا المجلس درجات الإمام أبو حنيفة كان بيدخل مناظرات كتير فبيقول كل ما ادخل مناظره وانا اقول هو مين ده ده انا هناخده كده مش هياخد معايا غلوه الاقيه غلبني وكل ما ادخل مجلس اقول يا رب استرني والطبيه وعافيني الاقيها تطلع زي الفل ودي مجربينها في خطب الجمعه والدروس لما تروح خطبه الجمعه وانت كاتب بقى العناصر والايات والاحاديث ورايح كده انا محضر النهارده خطبه ما حصلتش تطلع خطبة ما تسمعش بجد ورايح منكسر وتقول يا رب استر تطلع أحسن ما تكون أنا بقول لكم بقى تجارب واقعية اهي تجارب شخصية قلت لكم قبل كده أنا في مجلس زي مجلسكم كده قلت يا جماعة الناس كلهم والله كده حصل وأقولها تحديدا كان درس في مسجد قبيلة في العتبة وقلت كده يا ناس الناس كلها مستجيبة للدعوة الناس مادة ايديا محتاجة بس حد يقول لهم تعالوا يجوا جري يعني مجرد بس دل الناس على الخير وقعدت اقول المسألة سهلة بس انت مد ايدك هتلاقي كل الناس تجري وراك على الجامع قدر الله في نفس الليلة وكان معايا والدي في المسجد الله يرحمه رحمة واسعة ويرحم موتى المسلمين وكنا رايحين للدكتور بتاع السكر رحنا للدكتور فوجئت ان بنت غاية في التبرج ومعاها أبوها رجل عنده سكر وراجل كبير فقلت له يا عم الحاج دي بنتك قال لي اه بنتي قلت له وانت ترضى كده قال لي مالها قلت له يا عم الحاج يعني الناس بتبص لها قال لي ويجرى ايه قلت له ما يصحش كده ربنا ما يرضيش كده قال بالعكس ده يرضيه يا عم الحاج ساعتين والراجل ولا اقتنع بكده بيحاول يقنعني ان التبرج واجب في الوقت الحالي يا اخي هي كده إن لما انت تشوف نفسك لازم يديك على دماغك مش انت عمال تقول لي ان الناس جايه جري والناس خد هدى هدى وبقول لك هو حاول ان يقنعني ان احنا لازم نواكب التطور ما تبقاش عايش في المتجمد الشمالي ولا المتجمد الجنوبي خليك راجل كده لارج و... يا راجل العقد دي خلاص عدت النبي لو عايش في حياتنا ما و... و... وبعدين الرسول قال و... وربنا بيقول و... ولازم ودين عايز يقنعك اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب انا قصدت من ايراد هذه الوقائع الواقعيه انك لما تدخل على حد تدعوه يبقى يقينك ان يا رب انا داخل ليك انت ولو خذلتني يا رب مش عارف اجيبه وانا جايبه ليك انت يا رب منك انت لو وقع ده في قلبك تستشعر لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يعطيك الثمر الأصل الثالث ما على الرسول إلا البلاغ ما إلا تفيد الحصر والقصر علينا أن نؤدي العمل وليس علينا إحراز النجاح مش مسؤوليتي أنا أعمل اللي علي أنا قلت لكم دلوقتي يا ناس إن الإسلام نقلة بعيدة مش هينفع إنك أنت تبقى إسلام وجاهلية في وقت واحد أنا قلت أنت بقى عملت ما عملتش أنا عملت اللي عليا وقدام ربنا أجي يوم القيامة أقول له يا رب فلان ده هو كان قاعد جنبي على يميني وده فلان ده قدامي وفلان ده وكلهم سمعوا وانا قلت فانا بريء عملت اللي عليا بس ينبغي خلي بالكم عشان كتير من الاخوه بيفكر ان هو احنا نقيم الحجه على الناس لا ينبغي وانا بدعوك ما يكونش في ذهني ان انا مجرد اقامه الحجه وخلاص لا ده انا حريص عليك نفسي والله انا باقسم بالله من قلبي ان انا نفسي ان انتوا تدخلوا الجنه في اعلى درجات الجنه ان انا اشوفكم على نموذج الصحابه نفسي اشوف امه الاسلام كده المطلوب كده انك كنت بتدعو ربنا قال للنبي كده ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب نفسك عليهم ايه فلعلك باخع نفسك على اثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين باخع نفسك أنت هتقتل نفسك هتموت من الحسر عليهم ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يقول له طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة فلذلك إحنا كده لازم قلبنا يبقى موجوع يا جماعة على الناس اللي بتضيع دي على الناس التايهة دي على الناس اللي مش عارفة حاجة في الدين كتير لازم قلبنا موجوع عليهم وهم يشوفوا كده مننا يشوفوا من عينينا الشفقة والتألم على حالهم ده أصل من أصول الدعوة أنا علي أن أنا أبلغ ما عليش أن الناس تستجيب ولكن وأنا ببلغ أبقى حريص أن الناس دول ربنا يهديهم لازم لازم حرص بالغ على ان ربنا سبحانه وتعالى ياخذ بهؤلاء الى الهدى والرشاد لابد الدعاه اجراء عند الله لازم تعتقد دي ان انت خدام لدين ربنا يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله يبقى انت اجير عند مين عند ربنا صاحب العمل مين الله صاحب الشغل ربنا وانت شغال عند ربنا سبحانه وتعالى شغال خدام الدعاء اجراء عند الله اينما وكيفما وحيثما أرادهم أن يعملوا عملوا ثم انتظروا الأجر من صاحب العمل ثم إلى أي مصير الدعوة تسير ذلك شأن صاحب العمل لا شأن الأجير أقول تاني ها اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الشيخ عصام جاب واحد يطلع له 100 طوبة من تحت مثلا يعني هيبني حيطة هنا فقال لي الأجير تعالى شيل الطوب ده من هنا اعمل ايه حطه هنا الراجل شال الطوب حطه هنا بعد كده عصام راح حتفه تاني من فوق الطوب الأجير يزعل خدت أجرك مالكش علاقة بالموضوع يكسره يهده يرميه مش موضوعك انت خالص هي ديت العقيدة اللي تعمل من خلالها لأن بعض الناس للأسف الشديد من حرصهم على النتيجة بيستعملوا وسائل قذرة إذا قلوبنا تعلقت بالنتيجة هو قال كده قال لو الناس دول مش هيدخلوا الجامع غير لما نجيب لهم رقاصة هجيب لهم رقاصة بلغني ان واحد قال كده لا لو الناس دول مش هيدخلوا الجامع إلا بأي حاجة غير دعوة إلى الله مش عايزه مش مسؤوليتي أنا مسؤوليتي أن أقول لك يا ابني صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب 27 وصلاة الجماعة بتلاقي قلبك فيها وصلاة الجماعة بتبعد الشيطان لأن الشيطان عن الاثنين أبعد وصلاة الجماعة فيها بركة لأن بتحفك الملائكة صلاة الجماعة عظيمة لأنها بيت ربنا صلاة الجماعة أيضا تجعل الصلاة خفيفة وأيضا تحب أن تسمع القرآن من غيرك جيت أهلا وسهلا ما جيتش أنا إيه عملت اللي عليا أنت فاهميني لكن بعض الناس بيتخذ وسيلة خسيسة لخدمة الدين ليس عندنا في الدين أن الغاية تبرر الوسيلة لابد أن تكون الغاية مشروعة والوسيلة مشروعة أيضا لازم ده أصل من أصول الدعوة اوعى تبيع دينك ولا تضيع دينك ولا تنزل لتداعب أهواء الناس وتربت على عواطف الناس إياك اعتز أخيرا من أصول هذه الدعوة الإخلاص اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله زي ما قلنا كده أنت رايح تدعوه وما كملناش برضه تحديد الهدف من دعوته ايه وتحديد الهدف فايدته إلا لما يكون هدفي انه يدخل المسجد هو هيدخل لي في مواضيع تانية فما حودش معاه يعني ايه انا بقول له تعالى معانا المسجد نصلي يقول لك اصل هو البنطلون البنت لما تلبس بنطلون حلال ولا حرام تقول له طب لما نصلي بس ان شاء الله تعالى بس نصلي وربنا يفرجها يقول لك طب فلان ده كافر ولا مسلم ما النصارى يدخلوا الجنة ولا يروحوا النار ما تحودش ما تروحش يمين ولا شمال انت هدفك ايه انه يصلي خليك في موضوع الصلاة يروح يجي انت بتتكلم عن ايه عن الصلاة ما تغيرش ما تغيرش خالص ولا تلتفت وكل الناس اللي بيشتغلوا في الدعوة بيضيعوا في النقطة دي ان اللي انت بتتكلم معاه يتوهك ياخدك على موضوعات بعيدة غير الموضوع اللي انت بتتكلم فيه وانت طبعا مش مركز فبتتغلب فبيفلت منك وانا قلت ان المثال ده سيدنا موسى عليه السلام كان بيتعامل بيه مع فرعون لما راح لفرعون ودعاه إلى الله سبحانه وتعالى ففرعون حب يلعب على سيدنا موسى الآية في سورة الشعراء قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون كأن سيدنا موسى ها مش سامع هو بيتكلم عن ربنا التاني يقول ايه الا تستمعون انتوا فاهمينها دي ازاي يعني تدخل على ولد وهو واقف في الشله وتبدا تقول له الصلاه يقول له شفته انا بقى على اخر الزمان حد بيكلمني عن الصلاه تقوم انت تقول له ايه يعني وانت مين يعني عشان ما اكلمكش عن الصلاه لا يبقى انت كده غلطت انت تفضل تتكلم عن الصلاه قال لمن حوله الا تستمعون سيدنا موسى ما التفتش لمن حوله وانما قال ايه قال ربكم ورب ابائكم الاولين ماشي في موضوعه قال له ايه فرعون قال ان رسولكم الذي يرسل قال له ده انت مجنون بقى ما قال له قال له انا مش مجنون ما قالوش انا مش مجنون وانما قال له ايه قال رب المشرق والمغرب وما بينهما قال هو ده رد ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون مش ردها لم يلتفت فلذلك لما تحدد هدفك تعمل ايه لا تلتفت انت تكلمه في الصلاه هو يتكلم بقى في الشرك يتكلم في اليهود والنصارى يتكلم بقى في الكوره يتكلم في الفن يتكلم في السياسه هو يلف ويدور عليك وانت هدفك صلاه ما تتكلمش غير في الصلاه حافظ كم ايه حافظ كم حديث وعارف كم حكايه وكم موقف وتسردهم وتاخد بايده وتدخله الجامع دي تجيب نتيجه الاخلاص انت رايح تدعوه عشان تتمنظر بقى تقول اهو ده بقى انا اللي دخلته الجامع شفت لولا انا كان ده راح جهنم يا اخي سبحان الله ربنا يجعلنا من المتواضعين الاخلاص انك بتدعو بس عشان ربنا يرضى عنا اسال الله ان يرضى عنا وعنكم جزاكم الله خيرا سعدت بكم والسلام عليكم ورحمه الله
الله أكبر الله
وفي الختام لا تنسوا إخوانكم الذين ساهموا في إصدار وتوزيع هذه المادة فإنهم بحاجة إلى دعائكم لا إله إلا الله
مع تحيات الهدى والنور لإنتاج الإسلامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته